بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقلنا في الآية دخولان دخول أول حينما آوى إليه أبويه ودخول ثان بعد ذلك حينما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وفسرنا ذلك بأن من عادة لقاء العظيم للعظيم ألا, ينقى ألا يلقاه في عمارات البلد الذي هو فيه بل ينتقل إلى مكان نائم بعيد يجعل فيه استقباله أولا ليريحه من عناء السفر ويستقبله بوجوه القوم وأعيانهم ثم بعد ذلك يدخلون إلى مقر الإقامة ففيه دخولان وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين مغتربين بينهم وبين بعض حنان انهم يشوف هذا بده يشوف ابوه وده بده يشوف ابنه وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر ملهاش تقنين ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا إنما هو انفعال خاص توحي إليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه وواحد تلقاه بأن تحتضنه وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله وواحد تلقاه وتحتضنه وتقبله وتقول له ما شئت من الإيه من الألفاظ إذا فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها وإذا ما كان قد حدث إن أشياء تحدث واحد يقوم لواحد واحد يصافح واحد واحد يقبل واحد دي مسألة ملهاش تقنين عبادي عبادة يعني إنما دي تقنين عادة تقنين لقائي ملوش مصلحة بدليل أن يوسف آوى إليه أبويه خدهم في حضن خلاص يبقى كويس آه مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده فوجد واحد خارج عن الصف شويه كده فمسك بالبتاع كده وزقه كده شويه عشان ايه؟ يدخل في الصف فالراجل انتهز الفرصه قال له اوجعتني يا رسول الله يعني هو كده عمله كده قال له اوجعتني يا رسول الله فرسول الله كشف عن المكان اللي هو زي مكانه قال له اقتد لنفسك يا اخي فراح مقبل بطنه بس قال له انا والله دخلت الحرب وانا ابقى شهيد فاحببت ان يكون اخر ما امس جسدك اباح له هذه المساله مش اباح له انه ده اباح له انه يقبله من هنا مساله ما هيش يعني عايزه الوقفه بقى والحنبليه اللي بت اللي, اللي بتنام وكذلك هيجي وخروا له سجدا يقعدوا يعملوا ضجه بقى وازاي يخروا سجد والسجود وكل اللي احنا اللي بنقول وربنا اللي حكى طب ربنا حكاها وقال انها حصلت اجرمهم بها ما جرمهمش ولا قال حاجه ايه الحمقى بتاعتكم انتوا دي زي ما يقولوا همت بها وازاي هم ربنا قالها ولا ما قالهاش فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجرم به يوسف يبقى انتوا دخلكوا ايه بقى في الحكايه دي بقى شيء عجيب والله العظيم تدخلوا في المسائل كده دخول ثم الاشياء التي تفعل من من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي التي تبقى حرام انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه لي وقفت لك وانت هتقف لي بكره عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره ما يمكنش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله انما انت انت هتعمل وانا هعمل لك تبقى المساله دخلت في العباده فين اه يبقى لازم نفطن الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر اذا كانوا يقفوا يقولوا وازاي وازاي يسجدوا لادم يا شيخ ده اللي خلقهم وقال لهم اسجدوا وانت مالك انت غيران على ربنا اكتر منه قال لا هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صهين عليهم ده هو اللي قال لهم اسجدوا ايش انت مالك انت ومال الحكايه دي ورفع ابويه على العرش العرش اللي هو مكان سرير الملك وما حبش يكون هو قاعد لان ما دام ملك هو يبقى له مكان وما لا يقعدوا في الايه في المكان اللي هو هيقعد ايه هيقعد فيه وخروا له سجده وبعد ذلك شوف بقى اللقاء بقى وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل هذا تاويل رؤياي دي اول لقطه في القصه اني رايت احد عشر ايه كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين وقال له القصه بقى وقال. اول ايه لقطه يبقى ذكره باول الايه وقال له ادي تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكلمه جعلها ربي حقا قال لك لان دي رؤى من الانبياء تبقى كانها واقع الله طب سيدنا ابراهيم مش شاف في الرؤيا انه يذبح ولده طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء لان الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيل لهم انما انت من الممكن يجي لك ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اذبحك قام علشان ايه ينفذ الامر برؤيه بايه وبده يعظم ابتلاءات ابراهيم وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه بدقه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما برؤيه وبرؤيه يعمل ايه يذبح هو ابنه مش برؤية وإن ابنه هيموت منه قال له الولد هيموت ويصبر أو واحد تاني يموته هذه مرحلة تانية لا قال له ده أنت اللي تموته بإيدك طب شوف الابتلاء ده هو برؤية يبقى ده حريص على أن ينفذ ولا مش حريص على أن إيه؟ يبقى رؤيا الانبياء حق ولذلك واحد يشوف لك يقول لك نشوف رؤيا يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا والله يا سيدي الرؤيا ما تتعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للأم... للانبياء فان كان امرك بشيء يخالف منهجا اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يعني واقع يعني صار الواقع كما كما رايت وقد احسن بي برضو لقطه ثانيه من القصه بس لقطة قفز وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما مشيش ليه مسلسل وقد أحسن بي حينما نجاني من إخوتي وطلعت من الجب وطلعت ساب دي خالص ليه أم قال لك لا ده قال لأن ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين أبيه وبين إخوته وبينه ما جابش سلسلة راح معديها كده وقد أحسن وليه أم قال لك لأن بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن لكن لما خرج من السجن النعمة ظاهرة فيها في إنه طلع بقى ملك وبقى مش عارف إيه وبقى يفاديك يبقى عدها لإيه؟ القفز في القصة يقول لك القصة مش مش ماشية منسجمة بعضها يقول له لا هي منسجمة للموقف في في فرق بين بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ المناسبه اللي هنا النهارده دي انهم صفوا وقاعدين والاب والأول والاخوه مجتمعين وبتاع ما يجي وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم يبقى لا تسريب عليكم يبقى ما نجيبش سيره الايه قال لك طب وتمر كده قام قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه هل علمتم بيسالهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون انتوا كنت لسه يعني كده في شويه اه يعني بيدي لهم عذر ولا بيدي لهمش عذر يمكن يمسهم قال يا ابت هذا يعني ما حدث تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ادي اول احسان وده احسان لذاته ثم لم ينسى الإحسان إلى الغير وجاء بكم من البدو بعد ما كنتوا عايشين في البدو وايه يعني وجاءكم من البدو في ضمن الاحسان اولا كلمه احسن مره تتعدى باحسن اليه واحسن به وقد احسن بي واحسن كما احسن الله بك ولا اليك يبقى في مره احسان اليك ومره احسان بك الإحسان إليك أن يتعلق الإحسان بذاتك بحيث لا يتعداك إنما الإحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك وهنا أحسن بي خدني طلعني عمل لي ملك وجاب بكم من الإيه يبقى الإحسان هنا متعدي ولا لا الإحسان متعدي إلى مين يبقى إحسان إليه أم إحسان به إحسان به وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو يبقى عمل الإحسان قسمين قسم لذاته وقسم لمين للغير تجد هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول إليه أم قال لك ما هي به تبقى فيه إحسان إليه إذا كان بيكرم من أجله يبقى مش إحسان إليه برضه يبقى إحسان إليه هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات قال لك ليه لأن احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطرة وقوم يعيشون على الانعزالات الأسرية ما يم... لا يضمهم مجتمع وقوم لا توطن لهم في مكان مش بانيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزه والمش عارف الايه والبتاع لا ده يتتبعون ارزاقهم من ما ايه من من منابت الكلى ومساقه المياه شويه فيها كلاء خضره كده يروحوا واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنوهم رايحين لحد ما يخلصوا شويه الخضره دي يبعتوا بقى الرواد يشوفوا حته فيها خضره تانية ينتقلوا تانية طب هيتوطنوا ازاي دول هيبنوا ليه ازاي ما تنفعش وبعد ذلك يعيشون على الايه على كل ما هو فطري ما فيش تنعمات الحضاره ليه لان فيه بدو وفيه حضر البدو المتبدل تملي ظاهر رايح هنا رايح هنا, هنا. انما الحضر أن يحضر إليك كل شيء وأنت في المدينة كل حاجة تلاقيها تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطه إنما في البدو أنت تذهب إلى الخير لازم تروح له أنت إنما في الحضر خيرك من إيه يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه؟ كل الطلبات وبعد ذلك استقرار في الحياه في المعيشه في في السكن في في اللبس في كل حاجه يبقى ده اسمه ايه الحض ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي اللقطه دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه وبين الحضر فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب للايه للحضر كويس كده ابن زريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم فواحده قامت قالت هند قالت له سئمنا من البيد يا ابن زريح احنا يعني ايه قروفنا من البدو دي ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية يعني هي تشوف المناظر هي ايه واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع ايه مغنيكم معبد والغريض كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع وقينتنا الضبع العاويه واحنا نسمع الضبع بينعر والكلب الزئير واللي مش عارف ايه يبقى ايه سئمنا من البيد يا ابن زريح ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية مغنيكم معبد والغريض وقينتنا اللي بيغنوا لنا الضبع العاوية وهم يأكلون فنون الطهاة الطهاة قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه في الاكل واحنا غلابه وناكل ما طهت الماشيه ايه اللي طهته الماشيه اللبن واللبن ده يسموه طهي الماشيه ما بتعملش انت بحاجه بتمسك البتاع كده وتاكلها لكنها هي اللي طهته مغنيكم معبد والغريض وقينتنا الضبع العاويه و وهم ياكلون فنون الطهاه وناكل ما طهت الماشيه دي صوره تصور حياه مين حياه البدو ليلى متعصبه للايه؟ للبدو قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح اعتسفت يعني ظلمت وكانت على مهدها اي على وطنها قاسيه فما البيد الا ديار الكرام ومنزله الزمم الوافيه لها قبلة الشمس عند البذور وللحضر القبلة الثانية شوف جابت الميزات ونحن الرياحين ملء الفضاء ريحانة مزروعة في ايه في فضاء واسع وهن الرياحين في آنية في الشالي محطوطة في ال- في البلكونة آه. ونحن الرياحين ملء الايه الفضاء وهن الرياحين في ايه في آنية وبعدين جابت الحتة الدقيقة بتاعت القيم دي ماديات كلها ويقتلنا العشق البدوية يقتلها مين ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية صحتها تيجي على الحب آه، آه، آه، ادي ادي ادي تبقى حسنه يعني وقد احسن بي, بي, بي إذ أ- ايه اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وهتعيشوا بقى في مصر بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجه آه، نعم وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي برضه ودها لمين ودها للشيطان بعد ان نزغ الشيطان يبقى مس القضيه ولا ما مسهاش انما مس ايه مس لطيف ونسبوا لمين ومع عمليه نغ- نزغ بس مش يعني استقرار على سوء لا وكلمه نزغ انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان اهي نزغ دي يعني ايه نزغ نس نسغ آه، وسوس آه، طاف عليه يعني ودي ماخوذه من مروض ال- ال- ال- الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان ت- ايه تسرع شويه مش بيطعن لان النغز بس تنبيه للهمه انما الطعن ايلام للنفس ولذلك يمسك البتاع كده واحنا غزها كده تقوم ت- ايه تقوم ايه تجري فكأن نزل الشيطان دي حاجه كده يعني مم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبه لها بالدفع مش هتقول له اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه؟ استعذ بالله قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان عشان تعرف انه ايه؟ انها ش... انه شيطان وانت منبه ان الشيطان عدو تبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه؟ من ولا- ان الذين اذا- اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون تذكروا ايه تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعاد ابوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليه يقوم لما يتذكر تشحن المناعه ضده تنتهي ليه المساله مم. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم لطيف لما يشاء يعني يعني اللي يعوزه يعمله لطيف هو ايه هو المدبر التدبير ما يخفاش عليه خافيه ابدا يبقى ال ال ال كلمه لطف ضد كثافه في كثافه وفي ايه في لطافه الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده اللطافه يبقى له ايه له جرم انما ايه دقيق قوي واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء وبعدين شفت البيت عجبك كده وقلت له يا شيخ انت ينقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد لان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا هنا يقولوا نعمل حديد ما فيش مانع يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده ده هنا ذو تع- تعابين و- وبتاع حاجات دقيقه قوي نقوم نضيق الايه نضيق الحديد واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شورى بقى نقوم نعمل سلك بس واسع شويه يقولوا ده فيها مش كمان زايه ونجيب سلك ضيق شويه الله اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف ليه لان ما فيش مداخل تح... ت- ايه تعوقه اه اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف او ربنا ما فيش مدخل يعوقه ابدا ما فيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده الله طب لما ما دام ما فيش مداخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدار عليه حاجه أم قال لك ايه ما يكون ما فيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبير يبقى عايزين لطف وعايزين ايه خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه اه هو جامع بين الايه بين الاثنين اللطف والايه والخبره لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء وخبير بمواضع الاشياء يبقى لطيف وايه خبير ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه لا تدركه الابصار ليه ما تدركوش الابصار لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه له كثافه كده ايه يجي ي- ي- يكسر شعاع يجي على عينك انما الشيء اللي ملوش كثافه ما تقدرش تدركه احنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه دقيقة أوي يعني ما توصلش ليه إنما هي لها وجود ولا ملهاش وجود ولا- وبتدخل تنفذ ولا ما بتنفذش الله إذا لا تدركه الأبصار وهو يدركه وهو يدرك الايه الابصار وبعدين شوف العلتين بقى وهو اللطيف الخبير اللطيف يدرك خلاص كويس كده ولا يدرك يبقى ايه الله يبقى فيه وصفين ولا لا لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه يبقى عايزين الاثنين يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار تسجيل الايات موافق للايه يعني ص- اخر الايه موافق للايه للعرض ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم وفي في واحد يبقى عنده ايه لطف ما, ما فيش حاجه تحوشه وعنده خبره وعارف الاماكن انما يتهجم على المسائل لا لا لا إنما بحكمه مش الصفات دي ادت له كده ده بايه بحكمه ربي فرغ بقى لمناجاة ربي انتهى من المسألة مع مين مع أبوه وإخواته واتكلم عن الحكاية ربي قد آتيتني من الملك احنا قلنا كلمة الربوبية معناها الخلق من عدم والإمداد من عدم والإقاتة لس- لاستبقاء الحياة والتزاوج لاستبقاء النسل يبقى دي عملية ايه ماشية أوجد من ايه من عدم وأمد من عدم واستبقى بما أقات خلاص استبقى الحياة الذاتية ب- بالقوت واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر يبقى دي أعمال مين الربوبية والأعمال الربوبية دي احنا قلنا إن هي كل مخلوق له حظ في الربوبيه الكافر حصل له ده كده ولا لا خلق من عدم وأمد من عدم وأقيت ولا ما أقيتش وبيتجوز ويتكاثر ولا لا كل الحاجات دي ميسرة له الشمس ربنا قال لها اطلعي للمؤمن بس لا وللكافر ال- ال- الم- المطر الأرض الأسباب كلها ده لده ولا لا ده يبقى ده اسمه عطاء مين عطاء الربوبية لأنه هو الذي استدعى للوجود وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا ثم له عطاء آخر لمن يؤمن به الألوهية بقى يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي يبقى في عطاءين عطاء ربوبية وعطاء ايه الكل شريك في عطاء الايه الربوبية والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه بعطاء الايه الألوهية قال له ربي قد آتيتني من الملك آتيتني من الملك هو اللي اداه ما فيش حد يقول لنا انه بيملك قهرا عن الله حتى الظالم ما بيملكش قهر عن ايه عن الله كله ايه ولذلك يقول ايه هناك في ال- ال- الايه ايه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء شوف كلمه تنزع بقى طب الاتيان ما فيش فيه عصلجه انما تنزع هي اللي فيها عصلجه ليه لان اللي عنده ملك بيتمسك به ولا لا وعايز بقى ايه عايز خلعه جامده قوي وتعز من تشاء وتذل من تشاء شوف التعقيب في الايه علشان الانسان لا يضجر من قدر ايتاء الملك خير في عرفنا خلاص ونزع شر يقول لك لا بيدك الخير يبقى ان اتى ملكا فهو خير وان نزعه فهو ايه وان اعزني فهو خير وان اذلني يمكن اذلنا عشان ما اطغاش بقى ولا تكبر ولا مش عارف ايه ولعب البيئه م- آه، ايمان ناس تانيين يبقى دي خير ودي خير ولا لا؟ كان الناس يقول لك ايه ده يقول لك لا بد ان تقدر محذوفا في الايه قل اللهم ايه ايه آه، يقول انك انت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الايه الشر بيدك الخير اي هنا تقدير الاجر والشر نقول له لا يا حبيبي الشر ده بالنسبه لك انت انما هو لما يعمل العمليه يبقى دي خير هنا وخير هنا سواء عمل دي ولا عمل دي رب قد اتيتني من الملك الملك فيه ملك وفيه ملك الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك بتاع انا املك التوب بتاعي واملك القلم واملك المش عارف الايه واملك الطاقيه دي وأنا ملكي اقل واحد عنده حاجه يملكها ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه اللي هو لابسه يبقى كله ايه ده الملك انما الملك ان تملك من يملك بقى توسع بقى شويه تملك مين اللي يملك يبقى ده اسمه الايه الملك في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلقه ملكهم اولا ما في حوزته وملكهم لغيرهم خلاص وبعدين مشى الامور بهذا الشكل ينزع الملك من ده ويودي الملك من ده عشان ما تبقاش رتابه ذات تيجي تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده المش عارف ايه وبعدين تلتفت تلاقيه على كلمه كده طلع واحد زي شاه ايران اهو ما كانت الدنيا كلها ولا الله وبعدين هو مش عايز بقى انتهت المسألة مش أنت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الألاوز أنا اللي عامل الألاوز أفك وانتهي المسألة خلاص إيش بقى؟ خلاص كده علشان إيه علشان أعرفك إنها إيه قل لك لكن يجي يوم بقى وأنت ملك جوارحك ملكك في المرادات يا ايدي اضربي دي اضربي يا ايدي اكتبي خير اكتبي يا رجل اسعي للمسجد تسعى يا رجل اسعي للخماره تسعى انت مالك اراده مين انت مالك لحركه جوارحك في الم- المختارات برضه مالكها ولا مش مالكها الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم كله اتنفض خلاص ولا ده عنده ولا ما فيش خلاص انتهت الايه انتهت وفيه ملكوت فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت الملكوت هو ما لا تراه من الاجهزه اللي ولذلك وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض يعني الحاجات اللي ايه الخفيه العوالم العالم النبات تشوف فيها اشياء وعالم الحيوان واظنكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي ازاي الممالك دي وازاي عايشه ازاي وازاي بتعمل وازاي وازاي دي ملكوت ولا لا اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصره وعلمه الى مين عالم الايه الملكوت علشان ايه يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط ده الناموسه اللي قد كده بتفزع بتفزع الانسان الك- ال- وت- وتخيله يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا هذه مساله مش نعم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث لانه اول الفتيين الرؤيه اللي دخلوا معه السجن واول للملك الرؤيا ايه ادي تاويل الايه تاويل الاحاديث وعلمتني من تاويل الاحاديث ودي مش عجيبه لانك انت فاطر السماوات والارض انت اللي فاطر السماء والارض وانت اللي خالق كل حاجه الا يعلم من خلق ده ده انت لما تروح لواحد ساعة آه، مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك وتروح تلاقي مش مش على الاستقامه السويه في الحركه بتوديه للي عمله يقول لك يا اخي ده حته مسمار قد كده اوعى ولا سياره بتقف بقى عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات والسياره وقفت بيك يقوم ان كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول يعمل ماسوره كده يربطها من غير ما يحط ولا حاجه من عنده يقول له يا شيخ ده حاجه بسيطه وان كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المساله عايزه عايزه سيبها سيبها شويه بقى سيبها وسيبهاش ما فيش اه يبقى ال ال كل واحد في صنعه ايه يعلمها وما دام ربنا هو اللي خالق يبقى عالم ولا مش عالم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير يعني عالم كده دي دلوقتي بيعملوا اجهزه قال آه زي ما شفنا مثلا في الكراكه اللي كنا بنزورها دي جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبهك وده ده الايه ده ده لطف وخبره وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه عنده هذه الخبره يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش يبقى يعرف مم. مم. فاطر السماوات والارض واشمعنى فاطر السماء والارض أم قال لك لأن خلق الإنسان ده اللي بيموت بعد شوية ويموت وهو في بطن أمه ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنة ملوش يعني عمر في الحياة وتجيله أغيار وتجيله مش عارف إيه ويعيا وما يعياش إنما شوف الحاجات الثابتة شوف المخلوقات الثابتة اللي ما اتغيرتش اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة ولا عمالة تدي وبتدي نور الله وبعد ذلك شوف السماء وشوف الأرض يمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا الله من غير س- من غير عمد سقف من غير عمد دي مسألة قال لك ولذلك يقول لك اسمع انت يمكن خلقك عجيب شويه انما لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لانك انت بتتغير وبتموت وبتروح وبت... انما دي مساله ايه إيه؟ آه، ثابته كده فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه بدليل انه مر به في العقبات اللي ايه يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفانية اللي هتنتهي وتتخلى عني في البقيه انت اديتني دي فين في الدنيا اديها لي فين بقى انت في الاخره بقى آه. انت ولي في الدنيا والاخره وما دام ولي في الدنيا والاخره يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخره لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما آه، كما تحب وكما ترضى توفني هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاه ازاي يتمنى الوفاه يقول لك ما تمناها احد الا مين الا يوسف قال لك تمني الوفاه اذا كان الانسان قد وفق في دنياه والانسان دائما طموح تواق كل ما يجي له حاجه خير كده ويلاقي كده بده ايه اكبر منه شويه مش سيدنا عمر قال كده عبد بن عبد العزيز قالوا له يا عم- يا امير المؤمنين كنت وانت امير اذا جئنا لك وانت قبل الاماره اذا جئنا لك بثوب ناعم آه، قل- آه، ناعم قلت لا اريد انعم منه طعام تقول اريد الين منه كل حاجه كنت تطلب ايه الاحسن ولما بقيت خليفه نجيب لك التوب تقول لا هاتوا لي اخشن منه نجيب لك الخشن تقول هاتوا خشن نجيب الله ايه الحكايه بتاعتك دي ما انتش منطقي قال لا انا منطقي منطقي مع نفسي بس انتوا مش فاهمين ان لي نفسي تواقه يعني تت... ايه تستشرف الى الاعلى تقتل الاماره فلما نلتها تقتل الخلافه فلما نلتها يبقى بعدها ايه بقى ما فيش الا الجنه بقى يبقى انا منطقي ولا مش منطقي يبقى انا منطقي انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا فأحييت سننا وأمت بدعا ولبقاؤك خير للمؤمنين فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين طيب توفني في ادي قيد عايزه يموت بس في قيد تاني انه يموت مسلم هو الكلام المطلوب ان يتوفاه الله كلنا نتوفى وان لم نطلب اذا ده مش مطلوب لان كلنا هن ايه يبقى اذا المطلوب القيد يا رب احنا كلنا حنت- تتوفانا بس انا عايز تتوفاني ايه تتوفاني مسلم يبقى المطلوب القيد بقى واما المساله ولذلك انت لما تيجي على القبور تقول ايه السلام عليكم ديار قوم مؤمنين مش كده انتم السابقون وان ان شاء الله بكم اللاحقون طب انت لاحق يا اخويا ان شاء الله جايبها ليه طب ما انت لاحق لاحق أما قال لك لا ان شاء الله انا جايبها لايه لانهم مؤمنين بكم اللاحقون على الايمان آه نعم توفني مسلما يعني القيد هو الايه المطلوب والحقني بالصالحين نبي يقول لربه الحقني بالصالحين الصالحين ده ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه أم قال لك الله وانت ليه قيدتها بالصالحين الادنى ما هو بالصالحين منهم الانبياء برضه وابراهيم جده واسحاق ويعقوب وكلهم هم دول مش من الصالحين آه. خلاص القصه انتهت عند هذا الحد وبعد ذلك يتجه الحق الى المراد من القصه القصص في القران احنا قلنا بيتعدد به لقطات تجد القصة لوحدها مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة للقصة تقول له لا ده تكرار للقطات ده تأسيس مش تكرار تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتها كل واحدة جاية لإيه؟ لمناسبة لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء فكل لحظة يريد إيه تسبيح نقوم نقول له ما تزعلش ده موسى حصل له كذا وبرضه وتيجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش ما انت موسى حصل له كذا نجيب له لقطة تانية بحيث انك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الايه تيجي القصة ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده ده في الموقع الواحد يجيب لك القصه مرتين زي ايه يا سيدي قال في العداوه مش عارف فالتقطه ال فرعون ليكون لهم ايه عدوا واحد الله طيب يا سيدي وبعدين قال ايه يلتقطوه عدو ليه وعدو في قصه في في قصه ثانيه الله نقول له يا اخي اسمع ده العداوه تفاعل بين اثنين معنى عداوه يعني فيه ايه فيه اثنين فاذا كانت العداوه في واحد والتاني ما فيش فيه عداوه لا تطول معركه العداء واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجه دوك ايه يهمد وتنتهي المساله امال امتى يطول امد العداء اذا كانت العداوه بين الاثنين هناك بقى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدو تبقى العداوه من جهه مين من عند موسى طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا العداوه من جهه مين من جهه فرعون يبقى العداوه هنا غير العداوه هنا العداوه دي من جهه والعداوه دي من جهه والمعركه هتستمر عشان العداوه من مين من جهتين طب يقول لك ايه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان ايه اخسفيه في التاويل فاخسفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وما هو لك وايه آه آه اوحينا مش فإذا خفت عليه فألقيه في إيه؟ في اليم ولا تخافي ولا ما هي دي في قصة ودي في قصة يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث وده تنبيه عند وقوع الحادث ده هو قبل الحادث إذا خفت عليه يبقى إيه ألقيه في اليم واعمل قبل ما يحصل الحكاية وبعدين لما جه قال إيه بقى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ولذلك الكلام عجلة أن اخزفيه في التابوت فاخزفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو ده وقت الحادثة قال لها الكلام اللي قلناه نفذيه يبقى إذا كل واحدة لها إيه إلا قصة يوسف جت كلها إيه ما هم قالوا ايه القصص مبعطر حته كده وحته كده وحته ما كان طب قول لنا قصه بقى يوسف فربنا جاب قصه يوسف محبوكه من اول ما هو قد كده لحد ما بقى ايه لحد بقى ملك وهو ما علم عنه انه قرا كتابا ولا جلس الى معلم لان تاريخه معروف ولذلك منهم من انفسكم انا ما جبتلكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو لا ده انا جايب من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه وانتم عارفين ان هو ام وبعدين فيجي ربنا بقى يقول ايه اهو قال لهم الحكايه دي كان المفهوم بقى نقول لهم قال لهم وجاب لهم القصه مستوفاه أم قال لك يمكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة من دي وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية قال لك لا هي خدها إيه, إيه من أولها لإيه لآخرها ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وما كنتش معاهم في القصة دي يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه برضه قالوه قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر قالوا فين؟ قالوا الراجل اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف بيبقى يروح له كده ومش عارف لما كان بيروح حراء وبتاع أن ربنا راح رضضها كده رضح اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين انصدوا ذلك أي ما قصه ما قصه الله من القصص اللي هو قال عليه أحسن القصص م. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وإحنا قلنا الغيب أقسام الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك ده الغيب الايه الغيب المطلق قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين انما هو عارف نفسه واللي تواه عارفه واللي دلس وياه عارفه واللي حرسه عارفه واللي عارفينه يبقى ده مش غيب ايه ما هوش غيب انما الغيب هو مين هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه وعن امثالك نوحيه اليك واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه طرف خفي وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على أنهم يقتلوا يوسف أو يلقوه في غيابة الجب أو إلى آخره وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ايه العلاقه بين الكلام ده وبين الكلام يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول له ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله هذه واحده فحجاب الزمن المستقبل مش موجود لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس خلاص كده فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهوا على ان ده اعلمه به من ارسله وكانت تنتهي المساله فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد ان اتى لهم بما طلبوه من القصه المستوفيه الكامله يقول له ده بقى لدد لان ما دام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم يبقى المساله مش مساله موضوعيه الحق انما ده هي مساله السلطه الزمنيه فقط والا فالمسائل بدليل قلنا زمان انهم يقعوا كده استسهل كذاب وايه يكلمه يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم لكن القران ما فيش فيه طعم القران كويس وانتم مؤمنين بيه بس بتقول بس ده كان نزل على واحد تاني يعني اه يبقى المساله مساله في مين ويقع مره ثانيه يقول لك اللهم ان كان هذا هو الحق الله اعمل ايه طب معقول كده ما دام هو الحق اهدنا له لا فامطر علينا حجر مش عايزين نسمعه يبقى المساله اتفهمت ولا ما اتفهمتش وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال له لا تتعجب في انهم بعد ان جاءهم ما جاءهم مما كان يجب ان يكون وسيله لايمانهم بك لانك موصول بربك الذي يخبرك بما غاب عنك ولا وسيله لك لعلمه قال له اكثر الناس ولو حرصت على ان يؤمنوا ليسوا مؤمنين لان فيه لدد وفيه ايه؟ ودخلت اهواء السلطه السلطه الزمنيه واهواء الرئاسه واهواء انهم كانوا هم كذا وسيصبحون مامورين واهواء كانوا منطلقين فيصبحون مقيدين هي الناس بتكره التدين ليه؟ ليه بتكره التدين؟ أم قال لك لأنه بيقيد حركته هو عايز ينطلق والدين بيقول له إيه؟ لا اتأيد دي افعلها ودي ما تفعلهاش فالمسألة مش مسألة نكران القضايا العقلية أو اليقينية ده المسألة نكران للمطلوب لأنه حيب ولذلك الناس ليه لما بيجي واحد يدعي نبوة ولا يدعي إنه ولي ولا يدعي إنه مش عارف إيه ليه بيلتفوا ليه وخصوصا ناس مثقفين وناس على درجة عالية من الفهم والمش عارف إيه قال لك لأنه بيقول لهم ده دين بس بيحللهم من مطلوبات الدين يقول ايه لا تجتمعوا الاسوان يجتمعوا رجاله ما فيش مال طب ده والله دي كويس قوي ايه اعمل كذا ولذلك اول ما جه مسيلمه الكذاب وسجاع مش اول ما قالوا قالوا قال له نخ... لا الصلاه نخفف الزكاه نمنعها اذا تعرف انه كذاب من ايه من انه ياتي بايه بمصعب ومخفف انما اللي جاي لمنطق الحق كل الدنيا ما تتقدم لازم يصعبها هتطلع بنود من المعاصي لازم يقف قدامها فساعة ما تلاقي واحد عمال بيسهل اعرف ان هو بده ايه فكأن طبيعة التدين في الناس طبيعة فطرية ولذلك يزعل واحد لما تقول له انت كافر انما لما تقول له انت بهائي ما يزعلش يقول لك ده دين ده راجل مش عارف ايه وليه اه, آه, آه ارضى نفسه بانه دين خلاص وخفف على نفسه بان الدين ده ملوش مطلوبات مش هيأيده بقى بالعكس ايه يقود له يبقى يعمل له قواد طب وده دين كويس والله قوي آه لطيف قوي ولذلك ساعه ما تشوف الحكايه دي وتلاقي فيه ميسر اعرف انهم كذابين وما اكثر الناس ولو حرصت ما هو الحرص الحرص أن تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به هذه معنى حرص احرص على كذا يعني ايه إن وإلى لقاء آخر إن شاء الله